بابك أنا واقف على بابك أنا أحيي ما بين فوضى فوضى محتاج إليك واقف على بابك أنا واقف على بابك
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم اجعل هذه الليلة هي ليلة عتق رقابنا من النار اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك إنك يا رب ولي ذلك وإنك يا رب بالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير محتاج لك يا رب والحلقة الحلقة الثالثة في هذا البرنامج واحنا النهارده وعلى مدى الحلقات دايما بنقدم احتياجنا لله تبارك وتعالى في شيء الحلقة الماضية كنا بنقول محتاجين قلب جديد قلب يحب الرب تبارك وتعالى قلب يتحبب قلب يتودد لله تبارك وتعالى والنهاردة عايزين نقول محتاج لك تاخد بإيدي يا رب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نطلب العون من قبل الله تبارك وتعالى اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ان دايما الواحد مننا يبقى مستشعر انه عبد فقير محتاج من ربنا الاعانة عشان كده احنا بنقرأ على مدى الصلوات الخمس 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم محتاجين لك يا رب محتاجين منك العون يا رب محتاجين منك الحول والقوة يا رب احنا ضعفاء احنا ما نقدرش نقوم بالعمل من غير ما تمدنا انت يا رب بالاعانة منك بالحول منك بالقوة منك فعايزين النهاردة نتعلم هذا الدرس ازاي اقول له محتاج تاخد بإيدي يا رب تاخد بإيدي وتعني يا رب لأني نفسي والله إن أنا أتقرب منك نفسي أكون على دربك نفسي أبطل المعاصي دي نفسي أتخلص من مشاكلي دي بس عاجز بس عندي مشكلة عايز أحلها النهاردة بإزاي نتعلم درس الاستعانة ازاي نتعلم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عايزين نقف عند هذا الدعاء اولا ونشوف المعاني اللي اشتملت عليها هذه الكلمات النبوية اعني على ذكرك يبقى اول مشكلة هتقابلنا مشكلة الغفلة ومحتاجين لها ان احنا نعان بالذكر مشكلة ان احنا مش مركزين ان لغاية النهاردة ناس بتشتكي وبتقول مش لاقية قلبها في الطاعات الحمد لله صمنا هذه الايام ست ايام والليلة الليلة السبعة وفضل الله عز وجل صيام وقيام وتفطير صائمين وصدقات واعمال بس هو رمضان ماله السنة دي انت ايه مشكلتك السنة دي اغلب الناس طلبوا مني ان الحلقة دي ان احنا نتكلم فيها ازاي نلاقي قلوبنا في الطاعات وانا اخترت المعنى ده لان هو ده بداية العلاج بداية مفتاح اللي يفتح مغاليق القلب اللي اصل المشكلة فيه ايه المشكلة المشكلة ان انا مش لاقي قلبي ليه لاني غافل المشكلة ان انا قاعد بحاول استجمع قلبي في الدعاء وفي الذكر وفي القرآن بس مش لاقي ليه لان في اثار من الذنوب على القلب اعمل ايه عشان الاقي قلبي اطهر قلبي ازاي اطهر قلبي المشكلة بتاعت الغفلة دي عايزة ان انا اخد الوصفة اللي قلت لكم عليها في كونوا ربانيين وهكررها كتير في حلقات محتاج لك يا رب وصفة الذكر الخماسية اللي هي وصفة ايه وصفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين مشكلة الغفلة اللهم أعني أنا محتاج لك يا رب تاخد بإيديا فتجعلني ذاكر مش غافل فمحتاج إيه محتاج أحس بالكلمة اللي بنطقها على لساني وأجد حلاوتها في قلبي كان بعض السلف يستغفر الله من استغفر الله يقول لك أنا بستغفر من الاستغفار ليه يا عم قال لك أصل الاستغفار طالع من قلب بارد مش قلب حي قلب قاسي فأنا بستغفر من قولي أستغفر الله والبعض كان يقول لك إني لا أستحي أن أمرر اسم الله على لساني كيف بلسان كذب بلسان اغتاب بلسان خطف الباطل بلسان اجترأ على الله انه دلوقتي اللسان اللي كان بيعمل الكلام ده كله والقال الاباطيل دي كلها انه يذكر الله عشان كده محتاج انك تذكر وتحس بلاش الشغل بتاع السرعة ده اللي ما بيجيبش القلب بس عشان برضو اسئلة الناس الكتيرة نقرأ كتير بسرعة ولا نقرأ بتدبر اقول اقرأ الاتنين في قراية بنسميها قراية الشحن اشحن قلبي بان انا اقرأ شوية اللي هو انت بتعمل ايه انت قاعد دلوقتي كده مثلا وقت قبل الفطار والصيام 16 ساعة وتعبان وريقك ناشف ومش عارف تعمل حاجة وقاعد مستلقي شوية كده تقعد تذكر الذكر ده انت مش مركز معاه انت قلبك مش موجود فيه اه بس الذكر ده بنسميه ذكر الشحن ذكر جمع الحسنات قرايه قرآن بنية ان حصل رصيد فالرصيد ده يعمل ايه يشيل الجانب المظلم اللي في القلب عشان كده يبتدي الموضوع يجي معاك فعشان كده لو انت محتاج ياخد بايديك سبحانه وتعالى فاول شيء ياخد بايديك ويعينك على ان تذكره ان ربنا يبقى قريب منك انك تبقى ذاكر مش غافل طول الوقت مركز انت محتاج تعمل ايه ورمضان الوصايا الاساسية فيه محتاجة كده محتاجة تركيز محتاجة ان انت تعطي لكل وقت عمل تعرف واجب الوقت من الساعة كذا للساعة كذا هعمل كذا انا بقرأ قرآن قد كده في اليوم فلازم احط ال- الاوقات اللي هتناسب قراية القرآن انا عندي شغل من الساعة كذا للساعة كذا ربة البيت انا عندي الوقت الفلاني بتاع وقت تحضير الطعام ووقت تحضير الافطار ووقت تفطير الصائمين انا بعمل كذا وكذا كل حاجة ليها وقتها عشان ما اغفلش وانا بقى بشتغل وبتحرك وراكب المواصلات وراكب عربيتي ورايح كذا شغال بذكر الشحن اعني على ذكرك بالوصفة الخماسية اللي هي في نفسك وتضرعا وخيفة ومش على هيئة المظاهرات دون الجهر من القول بالغدو والأصال لازم جرعة كل 12 ساعة عشان تفوق فتعان على الذكر فيبتدي القلب يحس فتلاقي للعبادة طعم زمان قلنا على الخليجية في عابدون كان برنامج السنة اللي فاتت كنا بنتكلم عن مشكلة الشغل وفتنة الشغل وعملنا محاضرة وحلقة عن عبودية العمل والشغل وساعتها كنت بتكلم على ان كل الناس تيجي تقولك انا نزلت الشغل اتفتنت انا اتجوزت اتفتنت انا عملت كذا بنزل مع اصحابي بتفتن على طول بقع قلت ساعتها ان فتنة الشغل دي تتحل بحاجتين حاجة الاولانية احتساب النية والحاجة التانية وهنا محل الشاهد انك تذكر ربك اثناء العمل يا جماعة انتوا النهاردة قاعدين بتتفرجوا عليا دلوقتي ولسانكوا مش شغال ليه لسانك غافل ليه شفت انت قد ايه محتاج له ياخد بايديك للذكر في مقابل الغفلة الامر الثاني على ذكرك وشكرك انك تشكر ولا تكفر انك تشكر ربنا سبحانه وتعالى وما تجحدش النعمة طب يا جماعة سؤال عملت ايه شكر لنعمة رمضان هل شكرت نعمة رمضان عملت ايه السنة دي اتغير حاجة فيك في سنة الثورة يا ترى قلبك صحصح اكتر يا ترى العبادة بقت طعمها احلى يا ترى اجتهادك في الطاعة بقى اكبر وبالذات في زمان الصيف وناس كتيرة واخد اجازات كان كل سنة الطلبة ييجوا يقولوا اصل امتحاناتنا في الوقت ده دلوقتي اهو عملت ايه شكرت النعمة دي ازاي العلماء علمونا قالوا لنا ايه الواحد لما يصوم وهو بيفطر يبقى مشغول باله يا ترى هشكر نعمة التوفيق للصيام ازاي ان انا حقيم الليلة ان بعد شوية هننزل نصلي التراويح فبنية انه ايه بشكر نعمة صيام النهار نزلت صليت التراويح ولما تصلي خلف الامام حتى ينصرف لغاية ما يلتفت يبقى بتكتب لك قيام ليلة وربنا فتح عليك في القيام النهاردة لازم تفكر ان انت هتشكر نعمة القيام دي ازاي اه انا محتاج اقوم قبل الفجر واعبد ربنا سبحانه وتعالى واحاول استغفر كتير وادعي كتير في وقت الاسحار شكرا لنعمة القيام وهكذا انا عايز اشكر نعمة ان ربنا وفقني للدعاء والشكر في وقت السحر يبقى هقوم اصلي الفجر في وقته في الجماعة عشان ابقى في ذمة الله وتكتب ليا كمان ثواب قيام الليل صليت العشاء في جماعة وصليت الفجر في جماعة فتكتب لك قيام ليلة وانا رايح اصلي التراويح اصلا افتكر الحديث انه الواحد لو رايح عشان يصلي الفريضة يبقى بتكتب له حجة ثواب حجة خطواته وهو رايح بتحط عنه خطيئة وبترفعه درجة وكمان هيصلي نافلة اللي هي التراويح والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده انه من ذهب يعني لأداء صلاة نافلة فأجره كأجر المعتمر الله حجة وعمره وانا رايح اصلي الفجر ورايح اصلي العشاء والتراويح وانا رايح اصلي الفجر بتتكتب لي دي ولو قعدت من الفجر لغاية شروق الشمس واذكر الله عز وجل شكرا لنعمة صلاة الفجر خدت بالك لو عملت كده بتكتب ليا ثواب حجة وعمرة تامة تامة تامة لغاية شروق الشمس الله ده انا بخرج من عمل اخش في عمل انا اخش من عمل صالح لعمل صالح يعني كده مش هنشتغل لا هتشتغل وانت نازل بتشتغل وربنا فتح عليك وحارم غيرك النهاردة في العطالة والبطالة والكلام ده فربنا من عليك وفتح ليك باب رزق اشكر نعمة ربنا انه من عليك بده فدايما يا جماعة عايزين نبقى حامدين شاكرين لله تبارك وتعالى لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله قال لك ده أبلغ الثناء إن أنت تقول إيه اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله يبقى أعني على ذكرك يبقى اللسان ذاكر لغاية دلوقتي ما بتذكرش ليه لغاية دلوقتي واحنا في الأسحار والمستغفرين بالأسحار يا جماعة كل اللي قدامي دلوقتي يستغفر الله عز وجل أقل حاجة كده عشر مرات ويحتسب قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبة اللي هي شجرة في الجنة تقعد في ظلها مئة سنة واللي بيطلع منها ثياب أهل الجنة طوبة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا تستغفر كتير اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لاحظوا الترتيب ده مهم قوي الذكر والشكر الاتنين الذكر لله تبارك وتعالى بيحيي القلب والقلب لما يحيا يشكر الله تبارك وتعالى فيزيد لئن شكرتم لأزيدنكم ولو زاد يفتح له في باب الطاعة وده رزق المؤمن يزاد فيه يعني قال لك رمضان بيزاد فيه رزق المؤمن ورزق المؤمن في الطاعة مش رزق المؤمن الفلوس بس إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من أحب فذكرك وشكرك ما قالش وعبادتك إن أنا أعبد وخلاص إن أنا بصوم وأقوم الحمد لله ورمضان ربنا ييسر إن شاء الله السنة دي نعمل اللي نقدر عليه وكالعادة رمضان بيمشي بال الوتيرة دي تلاقي الناس أول يومين أنا سمعت حاجات والله ناس اتصلت عليا ما شاء الله لا قوه الا بالله اللي ختم ختمه في يوم اول يوم واللي قال لي ده انا فتحت في كل ابواب الطاعات بفضل الله عز وجل النهارده اليوم المثالي في حياتي احلى يوم في حياتي اول يوم رمضان اتنين رمضان لسه البطارية شغالة برضو لسه في طاقة شوية تلاتة رمضان العملية ها بس شغالين اربعة رمضان بدأ الايه الموضوع يتحس ان هو ما شحنش بقى والبطارية بتفضى خالص خمسة رمضان ستة رمضان بدأت العملية تقل تقل بدأ الموضوع يظهر بقى ايه الطاقة الايمانية بدأت تستنفد عفوا قد نفد رصيدكم المشكلة ان هو ما بيشحنش وخلاص اول اسبوع وخلاص بقى ايه الصيام اتعودنا عليه والنظام الروتيني بتاع اليوم الرمضاني بيمشي كده وكالعاده الاسبوع هيخلص ادي بقينا في اول اسبوع وبعدين الاسبوع الثاني والثالث ونيجي في العشر اواخر شد بقى حيلك ليله القدر بقى وانت عارف فلازم بقى نصلي جامد قوي نعيط جامد قوي قوي قوي وكل سنه وانت طيب ليله العيد يا ليله العيد انستينا للاسف هو الناس ماشيه كده فهم رمضان كده لا انا مش عايز كده ومش عايز نتعلم المعنى ده كده احنا في محتاج لك بنتعلم ركن العبودية الذل التام والحب التام اتكلمنا في الحب واتكلمنا في الذل الاتنين مع بعض هم دول مع بعض كده بيساوي معنى العبودية اللي ربنا خلقنا من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فاحنا مش عايزين عبادة احنا عايزين حسن عبادة شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ليبلوكم أيكم يعمل أيكم يصوم يقوم يصلي ولا ليبلوكم أيكم أحسن عملا أنا مش عايزك عملك يبقى حلو وحسن وبس أنا عايزك تبقى متميز أنا عايزك تحس بمعنى أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أنا مش عايز صيام وخلاص أنا عايز صيام حسن وقيام حسن وذكر حسن وأحسن ما عندك تطلعه هل وده سؤال لقلبك والقلب حضرتك هل على مدى الست أيام طلعت كل ما عندك من قدرة وكل ما عندك من طاعة في عبودية لله تبارك وتعالى ولا لسه عندك اكتر وبخيل بيه ليه ولا لسه مش عارف تستنفذ همتك كلها ولا لسه مشغول ولا لسه مش مركز ولا لسه متفاجئ برمضان ولا لسه السياسة شغلة البال شوية والمحاكمات والمليونيات والمظاهرات واحوال البلد والحال واقف والامور مش مستقرة مالك مالك مالكم لا ترجون لله وقارأ ما لكم كيف تحكمون ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض فوق احنا في رمضان رمضان لا يحتمل أصلا التثاؤب ما ينفعش تتاوب حتى ولو كنا في الأسحار حتى ولو كان ال... الواحد مش عارف ينام كويس قوي في رمضان و... والبرنامج الرمضاني واليوم الرمضاني مليان بالاشياء والواحد مش عارف الوقت قصير بتاع الليل مش عارف اعمل ده ولا ده ولا ده وفي النهار انت عارف بقى الصيام وبتاع مش عارفين نركز بس انا عايزك ما تبقاش لان المسلم كده ديننا بيقول لنا كده ما ينفعش تعمل وخلاص ما ينفعش تبقى على الهامش ما تنفعش تبقى يا عم وخلاص ربنا يقبلنا واي حاجة بقى وربنا سبحانه وتعالى بس يدخلنا على الجنة وخلاص لا لا لا اذا سألتم الله فسألوه الفردوس الاعلى عايزين احسن عمل هنتعلم كل حلقة زي ما خدنا في الحلقات الماضية اسم من اسامي الله تبارك وتعالى كنا في الحلقة الفت كنا بنتكلم على اسم الله الفتاح النهاردة انا عايز اعلمكم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حسن عبادتك دي عايزك تتعلم فيها اسمين من أسامي الله تبارك وتعالى الاسم الأول المحسن المحسن من الإحسان وحنا هنا احنا بن- عايزين عمل بإتقان عمل بإحسان إذا ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى في الواحد في الحاجات اليسيرة دي قال لك لازم تحسن لازم تتقن لازم تبقى بتعملها صح لازم لما تصوم ما تصومش عن الأكل والشرب والشهوة لازم تصوم جوارحك لازم ما تبصش لحرام لازم ما تتكلمش بحرام إياكم تفطروا على الغيبة آه هذه المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صامت عما أحل الله وأفطرت على ما حرم الله آه ممكن تبقى الواحد مننا بيفطر بغيبة هي صحيح في الفقه ما بتتحسبش ما بيقولكش عليك قضاء اليوم لكن رصيدك نفد عفوا قد نفد رصيدكم بالغيبة فأنا مش عايز إنه يبقى صيامه خلاص عايزين حسن العبادة فنتقن في العبادة فنبقى عارف قافل على نفسك قوي وقافل على قلبك قوي ومش سامح باللغو والعبث والضياع ده لا لا لا ماسك مصحفك اقول لكم وانا بقول دايما انتوا ناسي واهلي وح- واحبابي النهارده قدر لي ان اكون في مكان فاول ما ركبت تاكس فالراجل آه، مشغل بقى ح- اذاعه وقعد اغاني وحاجه زي كده فهو احنا شعبنا شعب طيب ما شاء الله اول ما طلعت المصحف وطلعت المصحف مش عشان حاجة بس عشان وردي انا مش عايزين نضيع وقت فالوقت ده ده وقت كويس قوي ان الواحد يقرأ فيه وكذا وكذا فهو الراجل على طول حسيت بعملين راح قافل طاق ال- الاغاني وبتاع وبالعكس آه، بدا يفتح نور وبتاع و- وفرحان انه ان كذا وكذا وكذا اتعلمت حاجتين انها رساله الواحد لما يشغل نفسه بعمله انا ما كنتش ملتفت كذا كنت هقول له لو سمحت آه، ممكن كذا او كذا ما كانش آه، بالي دلوقتي في الدعوه كان بالي دلوقتي ان انا اركز في كذا فكانت حاجتين مع بعض لما بتشغل نفسك بعملك وبتركز فيه بقت دعوه وفي نفس الوقت بتبقى مشغول بواجب الوقت النهارده لازم تقرا كذا يا جماعه السلف في غير رمضان في غير رمضان كانوا بيختموا القران كل اسبوع انتوا ايه اخباركم حد ختم القرآن لغاية دلوقتي السلف كانوا بيعملوا كده أغلب الصحابة كده الإمام النووي في التبيان في أداب حملة القرآن وفي كتاب الأذكار لما قعدوا يعددوا أحوال السلف اللي كانوا بيخ- بيقرأوا القرآن في قد إيه وقال لك تحت هذا العنوان في كم يقرأ القرآن فقال لك أهو وساق حديث عبد الله ابن عمرو ها اقرأه في شهر اقرأه في عشرين إلى أن وصل أن يقرأه في ثلاث لا يفقه القرآن من قرأه دون ثلاث يا جماعة يعني كان ناس بيقول بقى اغلب الناس من الصحابة اغلب الصحابة كانوا بيختموا القرآن كل اسبوع طب وانت النهاردة والنهاردة الليلة السبعة ختمت القرآن ختمة ايه يا شيخ ده احنا بنقرأ كل يوم جزء ما انا بقول احسن عملا انا بقول اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك انا بقول محتاج لك يا رب تاخد بايديا اعمل اعمال ما عملتهاش في اي رمضان من رمضانات فاستفز قدرتك لانك تبقى لا تبقى احسن من كده تقرا وتركز افضل من كده وتقدر على ده وانا اعرف ناس وبيبقوا ناس طيبين و- ويعني مش آه، ليهم اعمال كبيره قوي لما بنبقى في عمره ولا في شيء من هذا القبيل تلاقي الراجل الطيب ده ما شاء الله لا قوه الا بالله بيختم القران في ثلاث ايام ولا حاجه يقول لك بتركيز طب ما تاخد يومين تركيز كده مع ربنا سبحانه وتعالى ولا هو بس الكلام ده بيبقى في الحرم وفي الاوقات دي طب ما تخلي البيت كده طب ما تجتمعوا في البيت على ده زي ما بنجتمع على في وقت الافطار وفي وقت السحور وبنجتمع على الطاعات دي طب ما نجتمع يا جماعه ونعمل مقرأة في البيت بعد التراويح او في ما بين العصر والمغرب يا جماعه عايزين بيوتنا تبقى مختلفه تبقى فيها ثوره حقيقيه عشان نحقق حسن العمل عايزين ده عايزين نبقى اكثر حرص على تجويد العمل انا مش عايز عمل وخلاص انا عايز تجود العمل فتحس باثر العمل وتطرق الباب بالعمل النهارده قرأت ختمة ولسه ما جاش قلبي النهاردة استغفرت ألف مرة ولسه ما جابش قلبي النهاردة أنا بحاول أتصدق بصدقة علشان تبقى كل دي قرابين الإيمان لرب العالمين عشان يتفتح لي الباب وهو الفتاح العليم فما استعجلش قطف الثمرة اللي بيشتكي وبيقول لي انا مش لاقي قلبي لغاية دلوقتي ما تستعجلش قطف الثمرة اهم حاجة تقف على الباب واعلم انه لا يمنع حتى يعطي وعايزين نتعلم بقى احنا خدنا اسم الله المحسن ان انت تحسن في عملك والاسم الثاني اسم الله الوتر الوتر الفرد وفي كلمة الفرد معنى التميز سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء طب حظ العبد من اسم الله الوتر ايه انه يتميز انا عايزك تبقى وتر في شيء انت مميز في شيء انت فرد في باب معين انت مفيش حد زيك في الصلاة في الصيام في القرآن في الذكر في كفالة اليتيم في إعانة الفقراء وأنا بحثكم على حملة كبيرة للتبرع لإخواننا في الصومال الناس اللي بتسأل الزكاة تنفع تروح ليهم نعم زكاة المال تنفع تروح ليهم واذا ما كانش هنغيث الملهوفين دول والجوعة دول والفقراء والمساكين دول يبقى لمن ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ومثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائر والحمى فأنا أدعو المسلمين والمسلمات ونفسي بقى إنك تاخد حاجة كده غالية عليك وتحقق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نفسي حد من الأخوات يتفاعل معانا وبجد تبقى ويرسل لي على البريد او على رقم التليفون الدعوي 010 90 77 040 010 90 77 040 يرسل لي يقول لي عشان بس نشجع الناس زي ونسن في الاسلام سنه حسنه تقول انا مثلا بعت الخاتم كان عزيز عليا وتصدقت بيه لاهلنا في كذا ونحس الناس كلها انه اهو فلان عملت وسلان عمل وكذا عشان ننشط الناس زي حديث من سن في الاسلام سنة حسنة لما الناس آه بدأوا لما النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم الى النفقة عشان يجهز الجيش فده جيب بحاجة وده جيب حاجة وده جيب حاجة لغاية ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم شيء كبير جدا وكأنه كالجبل من آه ما أزدى الناس من معروف أيوة كده انت بكذا وانت بكذا هو ده حسن العمل هو ده اللي احنا محتاجينه النهاردة مش مجرد عمل والسلام مش زكاة بتطلعها وخلاص مش صدقة بتطلعها كل سنة وبتفطر لك كام واحد والسلام عايزين تجويد للعمل تجويد للعمل وبنعمل العمل وبنحاول مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية لحظة الفتح دي بقى ما تعرفش امتى ان تستفتحوا فقد جاء الفتح الله اعلم احنا علينا ان احنا نستفتح وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يأتينا بالفتح امتى هيفتح ليك الله اعلم امتى هتكون ليلة العتق بتاعتك الله اعلم انا عليا كل ليلة اقوم وكل في كل نهار اصوم واعمل ما استطيع من عمل صالح في حدود امكانياتي وارجو انه ياخد بايديا ويعني على ذكره وشكره وحسن عبادته ده اول دعاء سهل قوي حافظينه كلنا عايز بقى انقلكم لدعاء يمكن ياخد معانا الحلقة دي والحلقة القادمة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نقول انا مسمي الدعاء ده اول حاجة عشان بس تحفظه معايا ومهم قوي في محتاج لك تحفظوا الادعية دي وتناجوا بيها ربنا وهندعي بيها في اخر الحلقة ان شاء الله عايزك تدعي بالدعاء ده وتحفظه زي ما هقوله لك كده عارفين خدمة اتصل على عشان ما تنساش يعني هتتصل على 577 ايه 577 دي هو كده بس عشان تحفظ ان هو 577 خمس كلمات في الاول وبعدين سبعة وبعدين بعدين سبعة هناخد الخمسة الاولانيين كده ونتأملهم لانه فيهم المعنى ده خد بايديا يا رب ليك اللهم خذ بيدي وناصيتي اليك اخذ الكرام عليك ايه الدعاء الحديث رواه ابن ماجه صحيح الشيخ الالباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول رب أعني ولا تعن علي واحد وانصرني ولا تنصر علي اثنين وامكر لي ولا تمكر علي ثلاثة واهدني ويسر لي الهدى أربعة وانصرني على من بغى علي خمسة أدي أول خمس كلمات نقول الحديث كله وبعد كده نبتدي نتأمله كده بسرعة بعدين رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتة ايه يا شيخ بالراحة ما احنا هنقوله كذا مرة عشان بس الناس ما تبقاش آه، عايزين يكتبوا او مش عارفين يحفظوا وكلمات الحديث عايزه تتفهم شويه فما تستعجلوش بس اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقولوا ورايا امين. نقول تاني رب اجعلني لك ذكارا او الاول شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك خمسة لك إليك أواها منيبا أدي السبعة خمسة سبعة وبعدين السبعة الأخرانيين بقى قال رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري ايه انا بقول لكم ال- يعني على خدمة خمسة سبعة سبعة دي كأنك بتفتح كل الابواب امامك وبتعالج كل المشكلات دعاء جامع شامل في كل احتياجاتك وانت بتقول له محتاج لك يا رب نتعلم اول حاجة ايه رب أعني ولا تعن علي يا رب أعني يا رب اللهم أنت أنت القوي أنت القاهر فوق عبادك أنت فعال لما تريد فيا رب أعني يا رب إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب أعني بحولك وقوتك يا رب الكلمة دي علاج مرض العجز إيه مرض العجز بصوا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا في دعاء الس- الاذكار الصباح والمساء بنقول ايه اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل العاجز اللي هو كل شويه يقول لك مش قادر ممكن حضرتك النهاردة ان شاء الله تعاهد ربنا باذن الله ان انت تقرا بكره خمس اجزاء بعد كل صلاه جزء او اللي ربنا يفتح عليك بيه بس المهم تقسمهم على وقتك وان شاء الله تخلي كده ثلاث ساعات قران تقرا في كل الاوقات يقول لك نفسي بس مش قادر اقول له علاجك ربي اعني ولا تعن علي اعني يا رب أعني على نفسي الأمارة بالسوء وهي المشكلة النفس مس- شياطين مصفدة وبرضو أنت بتعمل معاصي وبرضو أنت مش مركز التركيز المطلوب الشياطين مصفدة بس نفسك شغالة إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي نفسك الأمارة فيا رب أعني على نفسي الأمارة ولا تعن عليّ يا رب أعني على الشيطان ولا تجعل أحدا عون الشيطان علي أعني على الشيطان هم المصفدين الس- المرضة مرضة الشياطين إنما قال لك الشياطين التانيين الصغيرين دول شغالين برضو فبالتالي عشان كده بتلاقي أثر للمعنى ده بس هم تأثيرهم أضعف مما يكون قبل رمضان فاحنا محتاجين أعني على الشيطان يا رب أعني على العمل الصالح وما اشقاش طول الوقت حاسس باللي بيقولوا عليه في علم النفس الحالة من الايه القناعات السلبية انا طول الوقت عايز ابقى ايه عايز ابقى مقبل على ربنا سبحانه وتعالى رب أعني ولا تعن علي ادي اول حاجة بتطلب المدد من الله تبارك وتعالى يا رب امدني بعونك وحولك وقوتك يا رب العالمين رب اعني ولا تعن علي اتنين رب انصرني ولا تنصر علي يا رب انصرني على كل اللي معاديني كل اللي بيأذيني من شياطين الانس وشياطين الجن انصرني على اللي خانوني انصرني على اللي غدروا بيا انصرني على اللي تربصوا بيا من شياطين الإنس والجن يا رب انصرني ولا تنصر علي يا رب انصرني على نفس الأمارة وعلى الشيطان وعلى الدنيا المؤثرة وعلى هوايا انصرني ولا تنصر علي ربي امكر لي ايوه انا خايف ان انا اكون بقرأ قرآن كتير وبصلي وبصوم وبعمل وفي الاخر خالص وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وفي الاخر خالص قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعة وانا قاعد اقول وحسن عبادتك وفي الاخر خالص انا اصلا كنت شغال لنفسي انا كنت شغال لحسابي انا كنت بشتغل ليا وللناس كنت مرائي وضاع عملي وحبط عملي لا لا لا لا رب امكر لي يا رب ما تخدعني نفسي ولا استدرج رب امكر لي ولا تمكر علي ويا رب لا تشمت بي عدوا ولا من يمكر بي ويتربص بي الدوائر ولا تجعلني ممن يمكرون السيئات امكر لي ولا تمكر علي اهدني ويسر لي الهدى يا رب اهديني بصوا اهدني ويسر لي الهدى الهداية نوعين هداية ارشاد وهداية توفيق فهنا انت عارف لما بندعي ربنا نقول ايه اللهم ارني الحق حقا اهو ده هداية الارشاد ان انت تشوف صح وتاني حاجة بقى وارزقني اتباعه ان انت ربنا سبحانه وتعالى يوفقك انك تعمل بما تعلم ان انت تمشي السكة صح هي دي اهدني ويسر لي الهدى ما قالش اهدني وبس لا يا رب اهديني ويسر لي الامر وارشدني وخليك جنبي يا رب وهنا هنتعلم احنا كل شوية ناخد اسماء خدنا اسم الله المحسن واسم الله الوتر هناخد بقى صفة من صفات الله اللهم أنت الصاحب في السفر تعرف تصحب الله هو ربنا بيصحبنا أما ليه والسفر ده مش سفر الآخرة ولقد لقينا من سفرنا هذا نصب سفر الدنيا ده أمال إيه ده مش ربنا بيقول أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون ربنا بيصحب الواحد وبيرعاه وبيبقى في معيته وبيحفظه وبيدفع عنه اهي هي دي بقى ويسر لي الهدى والخمسة وانصرني على من بغى علي الاولانية انصرني ولا تنصر علي لكن في في الطريق معوقات وفي ناس بغاة وطغاة وجبابرة وناس ظلمة فيا رب اللي يبغي علي ويظلمني ويفتري ويشتري ويقف قدامي ويصد عن سبيل الله اللهم انصرني على من بغى علي نقوله تاني رب أعني ولا تعن علي رب انصرني ولا تنصر علي رب امكر لي ولا تمكر علي رب اهدني ويسر لي الهدى رب انصرني على من بغى علي عايزك ترفع ايدك دلوقتي واحنا في الاسحار ندعي ربنا سبحانه وتعالى انه ياخد بايدينا وانه يمن علينا بالقبول ويمن علينا بان يوفقنا لكل خير وانه على ما بنا من مشاكل وعيوب وافات يا رب يا رب يا رب خذ بيدي وناصيتي اليك اخذ الكرام عليك يا رب يا رب يا رب يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حبيب القلوب يا ربي يا مولاي يا سيدي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغيث نستغيث نستغيث فأصلح لنا شأننا كله يا رب أصلح لنا شأننا كله يا رب يا رب أصلح لنا شأننا كله أصلح قلوبنا يا رب أصلح قلوبنا يا رب يا رب قلوبنا يا رب قلوبنا قاسية يا رب نشكو إليك من قسوة قلوبنا ونشكو إليك من تسلط النفس الأمارة علينا ونشكو إليك من تسلط الشياطين علينا ونشكو إليك من ضعفنا ومن قلة حيلتنا ومن أواننا يا رب نشكو إليك وأنت يا رب إليك المشتكى فيا رب يا رب خذ بأيدينا إليك يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب أعنا على أنفسنا أعنا على أنفسنا أعنا على أنفسنا بكثرة السجود اللهم اجعلنا يا رب لك مطواعين اجعلنا يا رب لك يا رب بقلوبنا متوجهين يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان فقراؤك ببابك مساكينك ببابك محبوك ببابك راجوا فضلك ببابك يا رب مؤمل خيرك ببابك فلا تطردنا يا رب ولا تحرمنا يا رب لذة القرب في جوارك يا رب يا رب يا رب تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وتقبل منا تلاوة القرآن وسائر العمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رب العالمين يا رب تقبلنا في عبادك الصالحين يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ربنا ربنا أحبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
واقف على بابك أنا واقف على بابك أنا أحيم بالله فوضنا